السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم حبايبنا الأكل جميل اللهم بارك أي حاجة من عند شيخنا الشيخ مصطفى العنو جميلة والله يا جماعة والله حياتنا ما جعلها جميلة إلا إكرام الله لنا بعلمائنا ومشايخنا هم أجمل حاجة في حياتنا الله يبارك لنا فيهم والله يبارك للإسلام فيهم الله يبارك للإسلام في العلماء يعني أهل العلم يعني أمنة هذه الأمة الله سبحانه وتعالى يكثر من أهل العلم فينا والله يبارك في علم مشايخنا ويبارك في دعواتهم والله يبارك للعروسين طبعا بقى يعني أهم الحفلة كلها الليلة عشان العروس والعروس أسأل الله أن يبارك لهما يبارك عليهما وأن يجمع بينهما الخير إخواني وأحبابي يعني مصر كلها سمعت الاسابيع اللي فاتت دي عن الفلل اللي ب 100 مليون في سول او في الساحل الشمالي الشرير بقى فيلا ب 100 مليون فتخيل لو انت كسبت فيلا ب 100 مليون وبقيت قاعد وسط علية القوم كده وقاعد في مكان جميع الرفاهيات اللي في الدنيا موجودة فيه انا عايز بس اقول لك اكتر يوم فرح فيه الصحابة في حياتهم كله افرح يوم لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلوبهم حست بالفرحة في اليوم ده هو اليوم الذي نزل فيه قول الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين هو ايه اللي يفرحك في كده يعني ايه اللي يخلي اليوم ده هو اكتر يوم احنا بنفرح بيه يا جماعة ايه اكتر حاجة تفرحك ايه اكتر خبر يفرحك لو انت سمعته النهاردة في واحد يقول لك انا يوم جوازي ده افرح يوم في حياتي في واحد يقول لك انا يوم ما حماية وافق عليا وانا بتقدم لبنته اللي انا نفسي اتجوزها ده افرح يوم في حياتي في تاجر وراجل اعمال يقول لك يوم الصفقة اللي نقلتني بجد وبقيت مالتي مليونير بعدها الصفقة اللي نقلتني عالم الاغنياء يوم الصفقة دي ده افرح يوم في حياتي افرح يوم في حياة الصحابة رضوان الله عليهم هو اليوم اللي نزل فيه هذه الاية من الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع مش مع علية القوم صف اول في سول او صف اول في مراسي اه، فيلا ب 100 مليون او ب 150 مليون لا ده في المنتجعات السياحية السياحية بتاعت الفردوس الاعلى ده صف اول في ال ال اعلى حاجة واعلى طبقة في الفردوس الاعلى يا جماعة اه، الفرح بالجنة الجنة درجات يا جماعة من اخطر المعلومات اللي ممكن تغير حياة كل واحد مننا وتغير مستقبله وتغير وجهته وتغير اهدافه انه يعرف الفرق من درجات الجنة الجنة درجات كتير جدا فيها ال- الاول على البشرية ده الوسيلة ده النبي عليه الصلاة والسلام باذن الله اتي محمدا الوسيلة ده الاول على البشرية كلها عبر كل العصور بعد كده في حاجة اسمها الفردوس الاعلى الفردوس الاعلى دي مش درجة واحدة الله يقول لهم غرف من فوقها غرف يعني غرف الفردوس الاعلى دي درجات بعد مرتبة الغرف في الفردوس الاعلى في مرتبة بقية الفردوس الاعلى يعني في مرتبة دون غرف الفردوس الاعلى اللي هي بقية الفردوس الاعلى بعد كده اصحاب اليمين هم كمان درجتين درجة اسمها ربض الجنة ودرجة اسمها وسط الجنة وكل درجة من الدرجات دي مئات الدرجات لدرجة ان بعض العلماء قال ان عدد درجات الجنة بعدد ايات القرآن يا جماعة اللي ساكن في ارض الجلف ولا ساكن في التجمع يعني واحد حبيبي بيقول لي من يومين بيقول لي انا اشتريت عمارة في التجمع ب 350 مليون جنيه فانا مش فاهم يعني يعني ايه عمارة ب 350 مليون جنيه قال لي بس العمارة كلها تراخيص ادارية كل الادوار بتاعتها واخدة تراخيص ادارية وتراخيص انها تبقى اي حاجة فيها تشغيل من السكن يعني فانت متخيل ده دي درجة في الدنيا يا اخوانا ده دينا والتجاو يعني وده مش اعلى درجة في الدنيا ده في حاجات اعلى من كده كمان ده في شا... ده في رجال اعمال بيشتروا جزر تبقى الجزيرة بالمطار بتاع الجزيرة بجميع اللي على الجزيرة هم دي حاجة بتاعته تبع املاكه تبع ال... ال... ال... ال... ال... الدنيا اللي ربنا اداها له فالدنيا فيها درجات عندنا في المنصورة في ناس ساكنة على المشاية بسأل واحد قريب بقول له هو متر الارض على المشاية بكام قال لي ما عادش له سعر قال لي ده كان زمان قال لي ما عادش في حاجة اسمها اصلا ارض على المشاية لسه ارض ولا حاجات دي الدنيا ما انساش يعني زمان آه، حد من آه، احباء يعني والدتي الله يرحمها يعني بتقول لي يا ندم يا ابني انا كان معروض عليا الارض في المشاية ب 35 قرش وانا ما رضيتش اشتريها المتر وكانوا كمان عارضينه بالتقسيط فانا قاعد بقى كنت انا ايامها آه، طالب في ثانوي او في اول جامعه مش فاكر بالظبط فانا قاعد انا انا قلبي بقى ايه يا ندمي ده كان زماننا فين دلوقتي دي يا ندم بتاعت الدنيا امال يا ندم بتاعت يوم القيامه يوم القيامه لما تشوف الصوامين وهم بيسكنوا غرف الفردوس الاعلى هتعمل ايه يوم القيامة لما تشوف القوامين وهم بيسكنوا قصور المنتجعات السياحية بتاعت اعلى الفردوس الاعلى هتعمل ايه يوم القيامة لما تشوف اللي اشتغلوا في الدعوة الى الله ويا بخت اللي اشتغلوا في الدعوة الى الله ويا عيني ويا ندم اللي ربنا ما استعملوش في الدعوة اليه لما يوم القيامة يشوف اللي اشتغلوا في الدعوة خدوا ايه ده ربنا بيقول سلام قولا قولا من رب رحيم مش سلام من رب رحيم يعني يقول لك آه، اللي معاه رقم آه، رئيس الدولة في الدولة كلها ما يجوش خمسة اللي ممكن يتصل كده ويلاقي رئيس الدولة ولا الملك بتاع البلاد بيرد عليه ربنا بيقول لك دول انا بكلمهم مباشرة مش سلام عبر الملائكة مش ربنا بيرسل الملائكة يقولوا لهم الله يسلم عليكم ده سلام قولا من رب رحيم ليه اتكلموا عن ربنا في الدنيا اتشغلوا بربنا في الدنيا في الوقت اللي الدن... الناس كانت مشغولة بدنيتها دول كانوا مشغولين بالله سبحانه وتعالى ناس كتير قوي بتقول لك هي الدنيا ضيقه ليه هي الدنيا ناشفه ليه هو ابواب الرزق ضاقت ليه النهارده كنت بقرا قول الله يعني ايه حسيت انها بتغير لي حياتي وقالت اليهود يد الله مغلوله يعني ايه يد الله مغلوله اليهود اصابتهم مشكله ماديه طاحنه فبداوا استغفر الله العظيم بقى يقولوا هو ربنا مضيقها علينا علينا ليه هو ربنا الايه اللي قبلها على طول يا جماعه لو ربطت بينها وبين الايه دي انت هتحس بمعنى جبار الايه اللي قبلها ربنا بيقول لولا ينهاهم الربانيون ربنا بيقول لليهود انتوا لما بتشوفوا منكر حدش فيكم بيتكلم لما بتشوفوا معصية ما حدش فيكم بيتكلم حدش فيكم عاد بيدعو الى الله ما حدش فيكم عاد بينكر منكر في المجتمع اللي انتوا عايشين فيه فبعدها بيقولوا يد الله مغلولة هي هي ضاقت ليه لاننا سيبنا الدعوة الى الله هي ابواب الرزق اتقفلت ليه لان احنا ما قعدناش بنغير على حرمات الله لان احنا ما قعدناش بنتكلم عن الله عايز ربنا يوسع رزقك اتكلم عنه عايز ربنا يفتح لك ابواب الرزق المغلقة قدام الدنيا كلها اتكلم عنه ربنا قال في الايه اللي بعدها ايه ولو انهم شوف الكلام لما نفهم ترتيب الآيات مع بعض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لو قوموا الدين لو اتشغلوا بالدين لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هم بيقولوا يد الله مغلولة عشان في أزمة مادية عدت فيهم عدت بهم فأساءوا الظن بالله هو ما عادش في رزق الجنيه عاد بيجي بطلوع الروح البلد ما عادش فيها شغل فربنا بيقول لهم ولو أنهم أقاموا لو قومتوا الدين لو اتشغلتوا بالدين الرزق هيصب عليكم من السماء وهيتفجر ليكم من الارض وربنا هيفتح لكم ابواب الرزق انت اللي مضايق على نفسك انت اللي ماسك مسمار بتدق بيه على دماغك وبتصرخ ما هو انت اللي عامل كده في نفسك ماذا لو تجارنا مع الله ماذا لو اخترنا الله ماذا لو اقبلنا على الله ماذا لو اجتهدنا في الدعوة الى الله هيحصل ايه لو حملنا الرسالة يعني اختم بهذا الموقف اللي اثر فيها جدا صحيح ابن حبان كان في واحد تاجر في العرب يا جماعة تاجر كبير جدا كان آه، آه، آه، كان كان لسه لم يسلم في هذا الوقت هذا آه، آه، آه، هذا التاجر كان لما بيدخل بالقوافل بتاعته في المدن بتاع جزيرة العرب كان عامل فريق آه، طبل كده وفريق فني يقعد بقى يحذفهم ويقلبوا البلد كلها وكان بيتاجر في السلع الأساسية السلع الغذائية الأساسية في الوقت ده كان في المدينة المنورة كان في أزمة في السلع الأساسية وكان حصل غلاء للأسعار فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر خطبة الجمعة والنبي بيخطب التاجر ده القافلة بتاعته وصلت المدينة خلى الفريق الفني بتاعه يدق الطبول ويعزف المدينة اتقلبت لدرجة ان الصحابة اللي قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا كلهم عايزين يشوفوا القافلة وعايزين يلحقوا يشتروا والسلع الاساسية محتاجينها وفي غلاء اسعار في المدينة كل الصحابة سابوا النبي عليه الصلاة والسلام الا 12 رجل وامرأة النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو خرجوا جميعا شوف الكلام عشان تعرفوا مسؤولية الدين يا جماعة عشان تعرفوا احنا في رقبتنا قد ايه ان احنا نشيل الدين ده ربنا ما فرضش علينا بس الصلاة والصوم ربنا فرض علينا ان نحمل الاسلام ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لو شالوا الدين النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو خرجوا جميعا لو كان كل الصحابة مشوا وسابوا خطبة الجمعة وسابوا الجلوس مع النبي ما عدا ال 12 اللي فضلوا لسال بهم الوادي نارا كانت المدينة ولعت كان ربنا نزل عقوبة على الامة كلها ليه ما ينفعش ان احنا نسيب الدين ما ينفعش ان احنا نسيب نصر الدين الله والدعوة الى الله سبحانه وتعالى اخواني واحبابي في الله بدأت الكلمة بأفرح يوم في حياة الصحابة اليوم اللي ربنا اداهم فيه طريق انهم يبقوا مع النبي في الفردوس الاعلى هي دي الفرحة الحقيقية الدنيا ستفنى الدنيا كلها تذهب اللي خد اموال كان يعني الله يرحمه كان معانا واحد زميلنا في الدفعة و- وكان من الاوائل وكان حاجة اية من ايات ربنا في المذاكرة والاجتهاد ما انساش سبحان الله وخطب واحدة من الاوائل برضه ما انساش سبحان الله فجأة فلان في الطوارئ عمل حادثة وهو راجع من على طريق مات الله يرحمه في هذه الليلة كل حاجة بتروح يا جماعة لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القرآن واحد ربنا اداله العلم واداله القرآن وقام به اناء الليل واناء النهار وواحد ربنا اعانه في الانفاق في سبيل الله يعني من الاخر ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام الله يبارك للعروسين اللهم بارك لهما اللهم بارك عليهما اللهم اجمع بينهما في خير اللهم صب عليهما الخير صبا اللهم لا تجعل عيشهما كدا اللهم اجعل بيتهما بيت هدى وتقى وعفاف وغنى اللهم بارك في شيخنا وحبيبنا اللهم بارك في شيخنا وحبيبنا الشيخ مصطفى العدوي اللهم اجبره اللهم انعش اللهم اشرح له صدره اللهم يسر له امره اللهم امده بالعافية اللهم اكرمنا فيه اللهم احفظنا فيه اللهم بارك في علمه اللهم بارك في دعوته اللهم انا نشهدك ان جميعا اتينا حبا له فيك يا رب العرش الكريم اللهم اجمعنا بالحب فيك اللهم اجمعنا بحبنا لعلمائنا فيك وبحبنا لمشايخنا فيك وبحبنا للصالحين فيك اللهم اجمعنا بهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم اجمعنا بهم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والف مبروك للعروسين جزاكم الله خير